السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى أيها السابقون أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في جنة الفردوس اللهم آمين ما زلنا في حديثنا عن السابقين يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتكلمنا في الحلقات الماضية النهاردة الحلقة رقم 13 اتكلمنا في الحلقات الماضية عن أمثلة ونماذج عالية جدا من الصحابة عندهم إيجابية عالية جدا همة عالية جدا لخدمة الدين همة عالية جدا لبذل النفس والنفيس والغالي والرخيص من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله قدموا كل خير واستحقوا أن هم يكونوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم يا جماعة يعني سبحان الله وذلك الجيل ده كان جيل فريد لأسباب كثيرة جدا إن أول سبب من أسباب ان يكون هذا الجيل بهذه المنزلة العالية والمرتبة السامقة ان هم دول الجيل دول اختيار الله اختيار الله عز وجل ربنا اللي اختارهم عشان يكونوا اصحاب النبي عليه السلام وعشان هم اللي يحملوا الامانه ديت ويحملوا الدعوه ديت ويوصلوها للكون ده كله الحاجه الثانيه من اسباب ان الجيل ده يبقى جيل فريد بالمنظر ده ان هم مروا بتجربه فريده جدا يعني على سبيل المثال مروا بمراحل نزول ايات القران اسباب النزول وفلان ده نزلت فيه الايه الفلانيه يعني على سبيل المثال كده عايزك تتخيل ال ال المرحله العاليه ديت تخيل حضرتك لو انك انت مثلا مكان على سبيل المثال عبد الله بن ام مكتوم الذي نزل فيه قول الله عز وجل عبس وتولى ان جاءه الاعمى النبي عليه بيكلم ساده قريش وجاله عبد الله بن مكتوم بيساله في بعض الاشياء النبي عليه يعني هو حد يقول النبي غلط صلى الله عليه وسلم النبي اختار الامر بخلاف الاولى بخلاف الاولى صلى الله عليه وآله وسلم فحس ان في الوقت دوت مش هينفع يكلم عبد الله بن مكتوم لانه بيكلم سنه قريش ولعله عسى ان يوافق في هذا الوقت ساعه يعني قبول للدعوه فتكون نصره للاسلام ان ساده قريش يخشوا في الاسلام فاعرض بعض الشيء عن عبد الله بن مكتوم فنزل قول الله عز وجل عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى الى اخر الايات فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني جاء ذلك في بعض الروايات وان كان ضعف بعض اهل العلم أنه كان إذا لقي عبد الله بن مكتوم يقول له أهلا ومرحبا بمن عاتبني الله فيه تخيل حضرتك لو أنت مكان عبد الله ابن أم مكتوم واقف بتصلي قيام الليل وبتقرأ قول المولى عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى فبتقول أيوة الآيات دي نزلت في أنا كيف يرتفع إيمانك تخيل حضرتك لو انك انت مثلا يعني جار لسيدنا ابو بكر الصديق الذي نزل فيه قول المولى عز وجل حينما اعتق بلالا سيدنا أبو بكر كان يمر على بلال فيجد وعمال يعذب في رمضاء مكة تخيل حضرتك وسيدنا أبو بكر لم يكتفي بس بمجرد يعني مصبصة الشفايف وإنا لله وإنا إليه راجعون أبدا في ساعتها أبو بلال عمال يعذب والراجل يقول له آلة والعزة إلهان من دون الله فيقول بلال أحد أحد فيقول أبو بكر ينجيك الله الواحد الأحد ويروح ويصف التجارات ويجمع الأموال ويشتري العبيد والأرقاء ليعتقهم لوجه الله سبحانه وتعالى فيجي المنافقون يقولوا إيه بس ده ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد لبلال عنده ده هو بلال تريد قدم له معروف فهو حب يرد له المعروف ده فينزل قول الله عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى فتخيل نفسك مكان أبو بكر وهو بيقرأ الآيات ديت وعارف الآيات دي نزلت فيه هو كيف يزداد إيمانه تخيل نفسك لو إنك أنت جار لأبي بكر وبتسمع الآيات دي وتقول أيوة الآيات دي نزلت في جاري تخيل إيمانك يزداد إزاي تخيل نفسك كده لما تكون مكان سيدنا زيد بن حارثة وهو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن صراحة فلما قضى زيد منها وطرا يعني من زينب بنت جحش فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها تخيل وهو بيقرأ الآية دي إحساسه يكون عامل إزاي تتخيل زينب بنت جحش وهي بتقرأ نفس الآية فلما قضى زيد منها منها يعني مين يعني من زينب فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها من ضمن التجربة الفريدة إنهم عاشوا مع النبي وتربوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا مجرد إن أنت تشوف النبي صلى الله عليه وسلم رؤية بس فقط ولو في المنام ده يعتبر حدث عظيم جدا في حياتك فما ظنك بقى وانت مش شايف النبي بس في المنام لا شايفه في الحقيقة وبتتربى بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبعا نعمة ومنقبة عظيمة جدا جدا في حياة هؤلاء الصحب الكرام ضمن الأشياء اللي خلتهم جيل فريد إنهم شافوا بعض المعجزات الحسية التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني منهم من رأى الملائكة في سورة البشر يعني في حديث الذي رواه مسلم لما جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان ثم لما ذهب جبريل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم طبعا منقبة عظيمة جدا ومنهم من كانت الملائكة تسلم عليه تخيل حضرتك آه في الحديث الذي رواه مسلم آه إن يعني أحد الصحابة آه رضي الله عنهم وأرضاهم ويعني لما بيحكي وبيقول إنه قد سلم عليه يعني لك أن تتخيل إن إن الصحابة هذا الصحابي الجليل كان عنده مرض معين كده وكانوا بيقولوا لابد أن تكتوي تعمل كي في المنطقة دي فكان بيرفض فمرة في اثنين في ثلاثة لحد ما إيه رفض فكانت الملائكة تأتي وتسلم عليه في الصحر كما قال الحافظ ابن حجر في بعد مرور فترة معينة تعب فاكتوى فامتنعت الملائكة من من التسليم عليه ثم ترك بعد ذلك الكي فعاد التسليم مرة أخرى إلى هذا الصحابي الجليل لك أن تتخيل أن بعض الصحابة سلمت عليه الملائكة يعني زي حارثة بن نعمان لما مر النبي صلى الله عليه وسلم من أمامه ولما مر حارثة بن نعمان أمام النبي صلى الله عليه وسلم ثم لقياه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال يا حارثة أما إني كنت واقفا مع جبريل وقال أما إن حارثة لو سلم علينا لرددنا عليه السلام ومنهم من كانت الملكة تأتي وتبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالمنزلة بتاعتهم زي زي, زي خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما صح ذلك في الحديث الذي رواه مسلم لما عند موت خديجة أو قبل موت خديجة بأربع خمس أيام يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب يا الله تخيل بقى الصحابة بيمروا بالتجربة الفريدة دي تخيل لما كانوا يشوفوا النبي عليه السلام بيخبر ببعض الغيبيات لأن الغيب يا جماعة على الإطلاق لا يعلمه إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا ده استثناء إلا من ارتضى من رسول فإنه إيه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا الغيب على الإطلاق لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل لكن قد يظهر الله عز وجل بعض الغيبيات لنبي من الأنبياء عشان يخبر بها أمته كما أخبر المولى عز وجل حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم ببعض الغيبيات يعني على سبيل المثال نعم السلام يخبر عن بعض علامات الساعة الصغرى والكبرى واخد بالك واحنا شفنا علامات الساعة الصغرى كل علامات الساعة الصغرى ما عدا أربع أو خمس علامات على خلاف بين أهل العلم كلها ظهرت ما عدا ذلك وكنت يمكن أوردت ذلك في كتاب رحلة إلى الدار الآخرة إن علامات الساعة الصغرى 59 علامة ظهر منها حتى الآن حوالي 54 أو 55 علامة وبقيت علامات بسيطة ستظهر ملازمة لعلامات الساعة الكبرى وأخبر النبي عن علامات الساعة الكبرى 10 علامات 10 علامات وبعدها تكون القيامة علامات الساعة الصغرى التي لم تظهر وستكون موافقة أو مواكبة لعلامات الساعة الكبرى منها على سبيل المثال رفع القرآن رفع القرآن من مصاحف الصدور ثبت ذلك في حديث رواه ابن ماجه والحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب الثوب اللي عليه نقوش كده ورسومات مع الغسيل مع ده بتروح واحدة واحدة فالنبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام الإسلام هيبتدي يعني ينتهي واحدة واحدة كده لحد ما تقوم الساعة يوم القيامة لا تقوم على واحد مسلم كما صح ذلك الحديث الذي رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة إلا إلا على قوم إلا على شرار الخلق إلا على شرار الخلق فاهم ازاي؟ إلا على شرار الخلق والنبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك أنه لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله لا يذكر الله عز وجل قرب الساعة فتقوم الساعة على شرار الخلق خد بالك يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صدقة ولا صلاة خد بالك بقى ويسرى بكتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه حرف ولا في الصدور منه آية يصبح الناس قرب طبعا علامات يوم وياما اللهم لا تجعلنا ممن يحضرون هذا اليوم يعني قرب ايام قرب قيام الساعه ان الناس تيجي تصبح الصبح تفتح المصاحف تلاقي الورق ابيض يدور في صدره عن ايه لا يجد ايه ليه لان شرار الخلق هيكونوا هم اللي موجودين في الوقت ده فلا يستحقون وجود القران بينهم من ضمن العلامات برضه الصغرى هدم الكعبه كما صح ذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم يهدم الكعبة ذو السويقتين رجل من الحبشة أيضا حتى جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لكأني أنظر إليه الآن وهو ينقضها ينقض الكعبة حجرا حجرا خد بالك وصف النبي شكله انه افحج الى كذا اخر يعني ايه الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل تخيل بقى من ضمن علامات الساعه الصغرى ودي اخر علامه من علامات الساعه الصغرى اللي هي الريح اللينه التي تقبض ارواح المؤمنين بكل لين ورحمه حتى أنه لو دخل وتحصن في جبل لدخلت الريح وراءه حتى تقبض روحه حتى لا يبقى في الأرض موحد على وجه الأرض وعلى هؤلاء المشركين يرجعوا مرة أخرى إلى عبادة الأصنام فتقوم عليهم الساعة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله نبقى نتكلم عنها حينما نتعرض بقى للأحاديث بتاعة الفتن موضوع كبير جدا جدا نتكلم عنه إن شاء الله في رحلة إلى الدار الآخرة شاهد في الموضوع إن, إن, إن سبحان الملك ان ان الساعه لا تقوم الا على شرار الخلق الا على شرار الخلق آه النبي صلى الله عليه وسلم آه لما اخبر بهذه العلامات اخبر بهذه العلامات والصحابه عارفين صدق النبي عليه الصلاه والسلام واخبر ببعض الغيبيات في وجود الصحابه يعني ندي مثال فاكر انت لما تكلمنا في الحلقه الماضيه او اللي قبلها عن سريه موته النبي عليه الصلاه كما صح في الحديث الذي رواه البخاري النبي واقف وسط الصحابه يا جماعه وبيقول خد بالك النبي فين في المدينه وسريه موته على بعد حوالي 1000 ميل والنبي عليه الصلاه والسلام أخذ الراية زيد زيد بن حارثة فشاط في رماح القوم فأصيب خد بالك ثم أخذها جعفر بن أبي طالب فأصيب النبي عليه الصلاه خد بالك بينقل لهم الأحداث دي على الهوا مباشرة لا بأقمار صناعية ولا كان في موبايلات ولا كان في أي حاجة موجودة في عهد النبي عليه الصلاه والسلام والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لهم الكلام ده من خلال وحي أخذ الراية زيد فأصيب يعني قتل ثم أخذها جعفر فأصيب يعني قتل ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب ثم أخذها سيف الله المسلول حتى فتح الله عز وجل على يديه اللي هو خالد ابن الوليد طبعا الكلام ده كله النبي عليه بيقوله والصحابة قاعدين وعرفوا بعد كده لما الجيش رجع بعدها ان ده اللي حصل فعلا في نفس اللحظة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم وحاجات كتيرة جدا من الأمور الغيبية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فطبعا جيل فريد جيل شاف كل الحاجات دي كلها أمام عينيه تعالوا نشوف من ضمن الحاجات الجميلة التي يعني عاشها الصحابة في إيجابية شديدة وعلو همة غير يعني فوق الوصف أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل أظن مش محتاجة تعليق صوته في الجيش يعني مجرد وجود بس كده أبو طلحة الأنصاري في جيش مسلم مجرد أن يتسمع صوته في أرض المعركة ده أفضل من ألف رجل موجودين في المعركة حتى قال القائل إن كان هذا صوته فكيف بسيفه خدت بالك يعني إن كان ده صوته بس كده أفضل من ألف رجل أمال بقى قوته ودراعاته وصحته وعزيمته وسيفه تساوي قد إيه يعني إيه الموضوع ما يتقاس كده خالص بالمرة تعالوا نشوف موقف تاني من مواقف الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم شباب الصحابة عشان الهمة تعلو مرة بعد مرة يعني احنا دلوقتي اقتربنا على منتصف شهر رمضان وعايزين الهمة تعلو أكتر وأكتر إن كنت في أول رمضان قدرت إن ربنا يكرمك وتختم القرآن في ثلاث أيام عايزينك تختمه في يومين عايزينك في النص التاني تختمه كل يوم عايزينك تختمه كل يوم مرتين اجتهد اجتهد ومفيش حاجة أبدا صعبة وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه ولقد يسرنا القرآن للذكر واحنا شفنا ناس كتيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى أنا أعرف شاب من الشباب بفضل الله قدر يختم القرآن في رمضان 30 مرة 30 مرة واتصلت بي أخت والله من دبي أقسمت بالله إنها ختمت القرآن في رمضان قبل اللي فات ده 26 مرة فالأمر يسير يا جماعة واحنا عارفين إن شهر رمضان ده شهر القرآن ولذلك ان بعض الناس بتقول ايه بس النبي عليه الصلاه قال يعني ان القران لا يفقه القران من ختمه او من قراه في اقل من ثلاث او لك صح لكن علق الامام الذهبي ووضح ذلك حينما قال ولكن لله مواسم للطاعه فشهر رمضان هو شهر القرآن كما قال الإمام الزهري رحمه الله رحمة واسعة إذا جاء شهر رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام كانوا مكرسين حياتهم كلها في شهر رمضان ده لقراءة القرآن ومدرسة القرآن رضي الله عنهم وارضاهم حتى كان جبريل عليه السلام يدارس القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان وكان من ضمن العلامات التي أشارت التي أشارت إلى قرب انتهاء أجل النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل في العام الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم دارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين خدت بالك فده كان من ضمن علامات قرب انتهاء أجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نشوف مثل تاني جميل جدا الزبير ابن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام في فتح مصر طبعا سيدنا عمر الخطاب بعت عمرو بن العاص علشان يفتح بلاد مصر وكان فتح بلاد مصر كانت بركة على أهل مصر سيدنا عمرو بن العاص راح يفتح بلاد مصر كان الجيش متحصن في حصن بابليون جه يفتح الحصن ما عرفش يعمل ايه راح بعت ورقة لسيدنا عمر بن الخطاب أريد منك أن ترسل لي أربعة آلاف رجل خد بالك عمر بن الخطاب عمل ايه راح بعت له فعلا 4000 رجل ومعاهم رسالة وصلت الرسالة لعمرو بن العاص فتح الرسالة لقى من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص سلام الله عليك ورحمته وبركاته أما بعد فلقد أرسلت إليك أربعة آلاف رجل على رأس كل ألف رجل رجل بألف رجل واضح الكلام بيقول أنا بعت لك 4000 على رأس كل ألف في واحد الواحد ده بالألف اللي وراه كان من ضمنهم مين الزبير بن العوام الزبير بن العوام خد بالك من حاجة أمير المؤمنين عمر بالبلدي كده مش أي حد يعجبه يعني يعني عمر بن الخطاب معروف ان هو عمر يعني مش أي حد يدخل دماغه فكون إن يقول لك إن الزبير بن العوام بألف رجل يبقى عندنا إحنا بمليون صح ولا لا؟ آه يعني الزبير بن العوام ده حاجة تانية خالص يعني الزبير بن العوام عمل إيه يا جماعة في فتح مصر؟ والله العظيم موقف يعني لولا صحة النقل ما, ما كانش حد يصدق الكلام ده أول ما وصل لا الجنود واقفين في ايه ابدا ده الناس جوه الجيش المصري يعني متحصن جوه حصن بابليون قال لهم بس خلاص مفيش غير حاجه واحده بس تعملوها ايه هو ايه يا زهير قال لهم بس هاتوا سلم وحطوه ووصلوه لحد اخر الحصن وطلعوني على السلم ده ورموني جوه بس وخلصت المساله نرميك فين جوه جيش اه مالكوش دعوه يعني ده جيش يعني جيش دوله واخد بالك يعني واحد عايز يترمي في وسط جيش دوله مالكوش دعوه بس انتوا اعملوا كده ومالكوش دعوه بالفعل طلعوا الزبير بن العوام فوق الحصن بتاع بابليون وراحوا راميينه جوه الحصن لك ان تتخيل انت بتقرا الروايه ديت وبتعدي عليك كده اه يعني دخل نط فوق الحصن ونزل وخلاص وفتح الباب وانتهت المشكله لا انا عايزك بس تفكر بس في موضوع كويس اولا الحصن عالي جدا جدا فهينط ونازل في وسط جيش الجيش ده يقدر بالالاف خد بالك فوق ده كله هو راجل لوحده فوق ده كله المكان عالي يعني ممكن ينزل يموت في ساعتها من غير ما يقاتل ولا حاجة لا نزل قفز الزبير بن العوام بعد أن سمى الله عز وجل وتوكل على الله نزل وقفز أول ما قفز مسك السيف وظل يقاتل من خلف الحصن الجيش اللي خلف الحصن يقاتل ده ويضرب ده ويعور ده ويقتل ده لحد اما وصل للباب وراح فاتحه أول ما فتح الباب يا جماعة وفتح الحصن دخل الجيش المسلم قتال قتال ما شاء الله لحد ما انتصروا وفتحت مصر بفضل الله سبحانه وتعالى وكان دخول عمرو بن العاص ومن معه من المؤمنين كان بركة على أهل مصر حتى يسلم كل مصري على أرض مصر يعني سبحان الله إسلام كل من أسلم على أرض مصر في ميزان حسنات عمر بن الخطاب ومن قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمر بن الخطاب ثم عمرو بن العاص ثم الزبير بن العوام ثم من كان معه من المجاهدين في هذا الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى لدرجة أن كان من ضمن الحياة الجميلة جدا التي كانت بركة من بركات دخول عمرو بن العاص إلى بلاد مصر أن كان من عادة أهل مصر في هذا الوقت أن كان لما بيجي شهر بقونة شهر من أشهر العجم كانوا يعملوا إيه كان النيل نهر النيل يعني كان بينزل لدرجة أن خلاص يكاد أن يكون ما فيش مية خالص في النيل كانوا يعملوا إيه كانوا يجيبوا جارية جميلة يشتروا بنت يعني جميلة جدا من بين أبويها يشتروها مثلا بكام ب 2000 3 ب 100000 ب 200000 يعني كانوا بيغرقوهم فلوس ليه لان الجاريه دي هتموت كانوا يروح الواحد مثلا يلاقوا بنت جميله كده يقولوا له طب احنا عايزين نشتري بنتك بكام تبيعها مثلا ب 100000 ب 200000 فيشتروها ويمسكوا البنت ديت ويخلوها كل جسمها ده كله متغطي بالذهب يجيبوا العقود الذهب والسلاسل والاساور ومش عارف ايه ويحلوها كلها بالذهب ويرموها في نهر النيل حيه عشان يرضوا نهر النيل تخيل يعتقد ان نهر الدين نهر النيل غضبان فعشان كده نزلت الميه بتاعته فلما نديله عروسه جميله وكده ومليانه بقى بالحلي والذهب والمجوهرات اكيد نهر النيل هيرضى عننا فالميه بتاعته تطلع وكان من ضمن الفتن العجيبه ان كان فعلا النهر كان بيطلع ده فتنه ليهم عشان يستمروا على هذا البعد عن الله سبحانه وتعالى لكن لما دخل عمرو بن العاص فجه وقعد في مصر وصل الأمر إن هو وصل لحد شهر بقونة فلقى الناس آه، النهر نزل والناس في غاية الحزن ومتضايقين وتعبانين وطبعا الناس مش عارفة تعيش من غير المية ديت ففجأة لقى الناس آه، جم قاموا جايبين جارية واشتروها من أسرتها ودفعوا ثمنها غالي جدا وبدأوا يغطوها بالذهب فبيقول لهم عمرو بن العاص بتعملوا إيه؟ فقالوا يعني ده عاده لينا كاهل مصر ان احنا في الشهر دوت بنجيب البنت ديت واي بنت يعني بنشتريها ونغرقها دهب ونرميها للنيل عشان النيل يرضى عننا ويفيض المال الميه بتاعته علينا. فعمرو بن العاص استغرب الفعل ده وقال ولكن هذا لا يكون في دين الله. الكلام ده يا جماعه احنا اهم حاجه عندنا العقيده، عقيده المسلم. فالكلام ده لا يكون في دين الله والكلام ده ممكن يكون في اشراك بالله سبحانه وتعالى ان احنا نعتقد ان النيل ده بينفع او يضر من دون الله سبحانه وتعالى ولكن انتظروا حتى ارسل الى امير المؤمنين عمر ارسل رساله عمر بن الخطاب قال له حصل كذا كذا من اهل مصر والناس فاكره ان النيل هو الذي ينفع ويضر وان المياه هي التي آه، ستاتي من قبل النيل فعمر بن الخطاب آه، بعت له رساله قال لقد انصفت يا عمرو اللي انت عملته ده هو عين العقل وسارسل اليك رساله فاذا وصلتك رساله ستجد فيها بطاقه فالق هذه البطاقه في نهر النيل عمرو بن العاص جات له رساله من عمر بن الخطاب فلقى مكتوب فيها من عبد الله عمر بن الخطاب إلى نيل مصر يا الله عمر بن الخطاب بيكلم نيل مصر من عمر بن الخطاب إلى نيل مصر أما بعد خد بالك بقى إن, إن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري كنت انت يعني بقى اللي بتجيب لنا الميه وبتعيشنا وانت يعني اللي بتعملها معانا جدعانه يعني فمش عايزين منك لا ميه ولا اي حاجه ان كنت انما تجري من قبلك فلا تجري وإن كان الله عز وجل فاطر السماوات والأرض هو الذي يجريك فأسأل الله جل وعلا أن يجريك عمرو بن العاص أرى البطاقة وراح رميها في النيل بسم الله وراح رامي البطاقة أهل مصر لما عمرو بن العاص منعهم إن هم يرموا الجارية ديت في النيل تاني يوم راحوا مجهزين المخالب بتاعتهم والشيل بتاعتهم وطالعين بره أرض مصر عشان يشوف أي مكان تاني يعيشوا فيه جهزوا المخل من بالليل والشيل من بالليل وخلاص معزلين تاني يوم الصبحية بعد صلاة الفجر مباشرة راحوا يبصوا على النيل لقوا النيل فاض الماء بتاعه 16 متر يا الله ايه ده ايه اللي حصل اللي حصل حاجة واحدة ان من اطاع الله طوع الله عز وجل له الكون كله يا جماعة انتوا فاكرين يوم ما سعد بن ابي وقاص والكلام ده كان ايضا كان في عهد عمر بن الخطاب سعد بن ابي وقاص لما كان رايح يفتح آه، في معركة القادسية رايح يقاتل الفرس في بلاد آه، العراق فلما وصل إلى نهر دجلة فلقى السفن بتاعة الفرس كانت راسية على الشط الفرس لما شافوا سعد بن أبي وقاص جاي من بعيد على طول راح حلوا الحبال وراح إيه ماشيين بالسفن وعدوا الناحية التانية طب سعد بن أبي وقاص ليس معه سفن هيعمل إيه يتصرف إزاي طب لو رجع معذور يا جماعة معيش سفن والفرس خلاص هربوا مننا هنعمل إيه لكن لا شوف العزيمة وشوف الثقة واليقين والتوكل على الله قال سعد بن أبي وقاص للجيش إني عزمت على أمر قالوا على أي شيء عزمت عزم الله لك على الرشد اللي أنت هتعمله إحنا معاك قال إني عزمت على على أن أعبر هذا النهر بالخيول طبعا بقى لو كان في الزمن ده وقائد جيش بيقول للجيش ان شاء الله يا جماعه احنا هنعبر على النهر ده ان شاء الله بالجيو- بالايه بالخيول طب جزاك الله خير يا سعد ربنا يبارك فيك يعني ان شاء الله مع الف سلامه وبطمن عليك يعني رنه كده بالموبايل مسد كول ولا رساله ولا حاجه ان شاء الله نطمن عليك صح ولا لا لان محدش متخيل ان انا اعبر النهر ده بالخيل فاهم ازاي لكن لا شوف اليقين اللي في قلوب الصحابه الناس اللي اتربت على النبعين الصافيين على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني عزمت على امر على اي شيء عزمت عزم الله لك على رشد عزمت على ان اعبر النهر بالخيل خلاص نعبر معك فدخلوا الجيش مع سعد بن أبي وقاص وراحوا عبروا على نهر دجلة حتى قال الراوي فوالله لقد كانوا يتحدثون في البحر كما كانوا يتحدثون في البر عاملين بيتكلموا مع بعض وبيدردشوا مع بعض حد واحد فيهم حتى لو الإناء بتاعه وقع كان ينزل يجيبه عادي وبيدردشوا مع بعض فلما رآهم يزدجرت قال والله ما تقاتلون الإنس وإنما تقاتلون الجن فألقى الله الرعب في قلوب الفرس لما رأوا الصحابة بيعدوا بالخيل على النهر خد بالك فلما وصلوا إلى ال- الشط الثاني يعني قال سعد بن أبي وقاص فوالله لو كان فينا رجل واحد في قلبه مثقال ذرة من ضعف اليقين والتوكل على الله لأغرقنا جميعا قمة في اليقين والتوكل والثبات شيء فوق الخيال يا جماعة شيء فوق الخيال وبفضل الله كانت النصرة لجند المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى تعالوا نكمل الصور الجميلة الحلوة ديت لعلو همة شباب الصحابة في الحلقة اللي جاية إن شاء الله أشوفكم بكرة إن شاء الله على خير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته